الإنتاج الفني تقدم عميد الموال الشعبي الفنان يوسف شتا في شريطه الجديد يا عم قول يا رب
كل اللي بيشيل حمل تقيل ما يهمش ويتعب القلب من غير ذنب ما يهمش وكرامته تنداس ولوم الناس ما يهمش كل اللي بيشيل حمل تقيل ما يهمش ويتعب القلب من غير ذنب ما يهمش وكرامته تنداس ولوم الناس ما يهمش سوق فعاله جلب له شر ما حتاجه وان حد جه ينصحه النصح محتاجه وماله بيهون عليه وهو محتاجه يرضي مزاجه لزوم البيت ما يهمش راجل اصيل خال لفعل الشر ما يهمش عاقل وفاهم لسكة ظلام ما يهمش وإن كان شاهد يقول الحق ما يهمش راجل أصيل خال لفعل الشر ما يهمش عاقل وفاهم لسكة ظلام ما هيمشي وإن كان شاهد يقول الحق ما يهموش بيقدر الناس وأصحابه ما يوم ثابته الناس كتير يشكروه ولا فيش في مرة ثبته إن خس ماله وضاع ولا الظروف ثبته ما دام معاه صحته المال ما يهمش الصاحب اللي يخون الوجه ما يهمش في غيره طمعان وشرفه كمان ما يهمش ان كان له علة يبوس الايد ما يهمش صاحب اللي يكون الود ما يهمش في غيره طمعان وشرفه كمان ما يهموش ان كان له علة يبوس الايد ما يهمش يحسد دوام نعمتك وعينيه ترمي شرف يسيب ولاد الاصول ويحب خلق اشرار اترك سبيله ما دام ناره ملانا شرر ده قربه فيه الضرر وبعده ما يهمش الزرع في ارض ملح يخيب ما يصح وصوت مبحوح بين الناس ما يصحش وابو عقل سرحان يعيش غفلان ما يصحش الزرع في ارض ملح يخيف ما يصحش وصوت مبحوح بين الناس ما يصحش وابو عقل سرحان يعيش غفلان ما يصحش رد الجواب على السؤال طيب قوي ويفيد والرأي لو كان صواب فيه مصلحة ومفيد صعب المثل المثل زي العسل ومفيد الخير بيفيد لكن العيب ما يصحش بير الندالة جفاف طول عمره ما يصحش وعين بتحسد منها الدمع ما يصحش وجرح من غير دواء ينضر ما يصحش دير الندالة جفاف طول عمره ما يصحش وعين بتحسد منها الدمع ما يصحش وجرح من غير دواء ينضر ما يصحاش اعمل حساب الزمن وخلي حكمك عدل وصاحب اللي تلاقيه ماشي في طريق وعدي اوعى المظاهر تغرك ده الصراحة عدل ولو تكرم الندل كرمك فيه ما يصح كتر الندم كتر الندم على اللي فات من العمر ما يصح وده إبرة من اللي مضى ده اليأس ما يصح وغير تكالك على مولاك ما يصح كثر الندم على اللي فات من العمر ما يصحش وده إبرة من اللي مضى ده اليأس ما يصحش وغير تكالك على مولاك ما يصحش اللي غواه الشيطان يلقاه فزع وهلع بيعيش قلقان مفيش عنده امان وهلع البيت لو تهمله هتخلي عيشته هلع وولد ربيته دلع بيخيز ما يصحش يا مصعب الدين عليك لو يطلبوا صاحبي وتكون ايدك قصيرة ويكبرك صاحبه وينسى ودك معاه ويهون عليه صاحبه وقلبه يشبه لصخرة لم رواها نبع شرفان من مية ملحة والندى لا نبع الحر عنده الصراحة والسماحة نبع والندل فيه قطع لو يسمع يسيب صاحبه الوحشة الوحشة من مكر سيء غلبت ستين وصوتها يعلى على جوزها صبح صوتين والهم ويا النكد يبقوا عليه ستين الوحشة من مكر سيء غلبت ستين وصوتها يعلى على جوزها صبح صوتين والهم ويا النكد يبقوا عليه سطين الملح والعيش عليها في لحظة بيهونوا ما يهمهاش بيت وزرع الغيث بيهونوا وهمها في السواق والغش بيهونوا وعاملة نونو وهي سنها ستين قليلة الأصل بين جوزها بتبني سد يطلب رضاها لكن هي تصد وصد وغرقته في الديون ولا جت في مرة سد قليلة الأصل بين جوزها بتبني سد يطلب رضاها لكن هي تصد وصد وغرقته في الديون ولا جاتش مرة سد بتهمل البيت ولا تحضر في مرة زاد وتسوق دلالها ولسانها بالأباحة زاد تخرج من الدار تقول له انت همك زاد ونعيط في الوقت تقول له يا حبيبي سد يا ست يا متعبة يا معكنينة على البيت بتقلبي العار من كتر النهار في البيت وتعرفي الناس اللي ما يعرفوش في البيت شريك حياتك تملي تشتكيه لامك اتاريكي طلعة على رأي المثل لامك عاملاها زعلة وراحت تنططي لامك من كتر همك بقى هتخفشيه من البيت بنت الاصول تسترك لو مر وقتك حاف وفي المعايش تساعدك لو هتمشي حاف بنت الاصول تسترك لو مر وقتك حاف وفي المعايش تساعدك لو هتمشي حاف راضية بعيشتك وتتغطى بنص الحاف وسكتك بالوفاء والورد رشتها وتكتم السر لو بالمال رشتها بكلمة حلوة وكلمة حب رشتها راضية بعشتها ولقمتها تاكلها حاف التوبة مفتاح التوبة مفتاح تفتح للنجاح بيبان واللي بيرضى عليه رضا ربنا بيبان اللي بيرضى عليه رضا ربنا بيبان اما اللي ضل الطريق تايه ملوش بيبان اهل المعاصي المعاصي غرقانين فيها اهل المعاصي المعاصي غرقانين فيها مفيش لهم غير جهنم يسكنوا فيها يكفى بقى مسخرة يا طمعين فيها يا ما بلاوي عليها مقفلة ببال بتحن ليه للبعيد وبتنسى ناس وداك بتحن ليه للبعيد وبتنسى ناس وداك وتنسى ليه يا راضي اللي سبق وداك وتصاحب اللي بفعله حطمك وداك وفضل مولاك عليك ما بقاش عليك باين وكرهت ليه الحلال وبقى الحرام باين غرقان في بحر القلق واللي سبق باين وكتر طبعك يا خاين للهلاك وداك بنا بلا اساس من حبة هوا اختل بنا من غير اساس من حبة هوا اختل واللي ملوش اصل ان جاله الغنى اختل ويعيش حيران ما يلقاله في يوم اخ طل احنا في زمن العجب ما بقاش ادب وكمال وقليل في الخلق بيحبوا الشرف وكمال وكتير من الناس بيحبوا الفتن وكمال ومن فعل لندال العقل السليم اختل اللي يريد النسب بيخلي باعه طويل اللي يريد النسب بيخلي باله طويل يعرف طريق الحسب لو كان طريقه طويل ويخلي حبل الطلب يوم المودة طويل اللي يريد النسب بيخلي باله طويل يعرف طريق الحسب لو كان طريقه طويل ويخلي حبل الطلب يوم المودة طويل ما هي الأصيلة لبيتها دائما بتصون وتحفظ السر من حسن الأدب بتصون أرعى بدون شعب أرعى بدون شعب لكن الشرف بالصون أحسن من اللي تكون فجرة بشعر طويل ينطوع الست وتمشي كلامها عليك بقيت زي الركوبة وبردقتها عليك من سوء عملك خيبة أملك كفاية عليك يا مطوع الست وتمشي كلامها عليك بقيت زي الركوبة وبردقتها عليك من سوء عملك خيبة أملك كفاية عليك يا ابو طبع سيء ودايما على الغلط مشرور للغرب تضحك قوي وعلى القريب مشرور يلي شيطانك هواك ولبس هواك مشرور ما دام انت مغرور تستاهل ما يجرى عليك عم الأدادي هو سايس والغلط جواك عمال اسايس ودادي والغلط جواك ومفضي قلبك لابليس اللعين جواك فكرتني هزيل معرفش ليه جواك عمال ادادي فيك وسايسك والغلط جواك ومفضي قلبك لابليس اللعين قواك فكرتني هزيل معرفش اللي ايه جواك خدعتني بالكلام والمكر شر مليك كرهت فيك العباد قول لي بقى مين ليك حبك لنفسك مرض اصبح خطر ماليك ويبان في عينيك الحقد اللعين جواك البوم جالهم زمن نطقوا بقالهم صيف والجبنة لما افتروا عابوا بقالهم صيف وغرقوا في جهلهم لكن بقالهم صيف البوم جالهم زمن نطقوا بقالهم صيف والجمنة لما افتروا عابوا بقالهم صيف وغرقوا في جهلهم لكن بقالهم صيف اللي ما عندوش شجاعة من خياله رعش اللي ما عندوش شجاعة من خياله رعش واللي ما عندوش نظر في النور بصره رعش شفنا في زمن العجب الحلو قلبه رعش حتى اللي صوتهم وحش غنوا بقالهم صيف كذاب ولا تنطق بقول وصميت واصمت لا بتحسن القول ولا عمرك في مرة سميت قفلت ودنك عن النصح المفيد وصميت صميت ودانك شبعنا منك كلام هايب وهقص وزن وانت ما تعرفش تتعامل وتحسن ظن نصيحة مني حقولها لك بحكمة وظن يبطل الفن وروح اسرح ببيض وسنين الدنيا فيها العجب والموت قبله حياة فيها قليل الأدب بدح وقل حياة لكن الأصيل محترم دايما وعنده حياة وبرضه فيها اللي ساب الشر والداخل وفيها اللي دايما خلف مواعيد والداخل وفيها اللي طعمته الشهد والداخل وعلى الأواخر غلط فينا وقال حياته الدنيا فيها ناس قاموا برجسوا فيها وفوق خشب شيطانهم بيرقصوا فيها وضحوا لاجل المطامع برجسوا فيها وجهلهم غرهم بقوا ملسوعين لسعة بعض منهم في سكة مظلمة لسعة يا هجصين هجصوا وخدوا لكم يوم لسعة ما هي الساحة قدامكم واسعة بركتوا فيها ما تبيعش نفسك رخيص ما تبيعش نفسك رخيص ولا لحد الجار وهتبع الزمن ان جه في مره جار لو تكرم الجار في الشده هتلقى الجار
صلى على النبي صلي ما تبيعش نفسك رخيص ولا لحد الجار اوعى تبع الزمن ان جه في مره جار لو تكرم الجار في الشده هتلقاه جار اقنع بلقمه حلال هتشبعك احسن وطول ما انت ماشي عدل تلقى العدل احسن هتلاقي عيشتك سعيده وكل يوم احسن والعشه لو منك احسن من سرايا جار اللي في طبعه القناعة تشبعه له اللي في طبعه القناعة تشبعه له يعرف أصول الصداقة ما تخدعوش لقمة وراسي زي الجبل ولا يختش لي لقمة إن دخبك الحال على بيت الخسيس ما تجيش ان دقبك الحال على بيت الخسيس ما تجيش وتعالى في الخير لكن الشر فيه ما تجيش ان دقبك الحال على بيت الخسيس ما تجيش وتعالى في الخير لكن الشر فيه ما تجيش اللي افترى جهوره لو كان وراه متجيش وخاين العيش ما بتتمرش فيه لقمة تنده على الند وسؤالك ما بيردوش بتجامله على ايه مادام قلبك ما بيردوش هو وزيه باسمتهم ما بيردوش تنده على الند وسؤالك ما بيردوش بتجامله على ايه ما دام قلبك ما بيريدوش هو وزيه باسمتهم ما بيرضوش لو يوعدك وعد يهرب في الميعاد وخلف ويبقى ضدك تملي في الامور وخلف ان كان له حاجه عندك يخدعك وخلف ولما ياخد سلف يحلف ما بيردوش بخت العيد الخاف بخت العيد الخاف والاصحاب عادوني بعد النزاهة وخلو اليد عادوني شافوني غرقان ما جوش ولا يوم عدوني لبست دوب الجفا بعد الصفا بيدوب وخايف اقول اه لا الاخصام يضروبي خايف اقول اه لا الاخصام يضروبي وبين قرايبي صبح حبل العشم بيدوب
ايوه ايوه يابا وبيخلقوا لي الزعل علشان يضروبي بيخلقوا لي الزعل علشان يضروبي شربت كاس الأسى من فعلهم بيدوب وبمشي تيهان والأيام يضروبي بمشي تيهان والايام يضروبي صحيت لقيت الزمن غير كتير من الناس واللي اشترى وادنا لما اغتنى باع انا صحيت لقيت الزمن غير كتير من الناس واللي اشترى وادنا لما اغتنى باع ظهر الاصيل انحنى يا اهل العقول من ناس والحر عزمه انكسر لما اسر باعه لسان الغلط طاق وقليل الوفاء من ناس والنجل لاجل الفلوس حتى الشرف باعه النجل لاجل الفلوس حتى الشرف باعه الخلق خلفوا الوعود وعن العهود رجعوا وصرفت مالي على اللي اصلهم رجعوا لما لقوني انا في حاجه لهم رجعوا ولما شبعوا عدم الاصل عادوني فين الصديق الوفي
مشيت ابو الضيف
فين الصديق الوفي الغالي الاه فين اتعب وادور عليه ياما والاه فين احكي له اسرار مخفيه والاه فين فين الصديق الوفي الغالي والاه فين نادر يابا نادر اتعب وادور عليه ياما والاه فين احكي له اسرار مخفيه والاه فين لاصحاب دلوقتي ما بيصنعوش معروف بيعرفوك لاجل عله والغرض معروف احتار دليلي معاهم والسبب معروف وابو اصل معروف بقى نادر والاه فين الراجل الجد بتحب الضيوف عيشه ولا يعرف الا الكريم صاحب مقام عيشه واللي يكون عشرته من سكته عيشه الراجل الجد بتحب الضيوف عيشه ولا يعرف الا الكريم صاحب مقام يعيشه عيشه واللي يكون عشرته من سكته هيقشه يقشوا من سكته يا صاحب المعرفة دور ونق أصحاب غضب الحليم احذره عمره ما خانش أصحاب غضب الحليم احذره عمره ما خانش أصحاب الصق ساكن الخلا ويطير تحت سحاب يقطع رقبة الغراب لو يوم دخل عشه حكم الكرام عدل كلمة حق ريحت بيحافظوا على الجار وعاش في امان ريحته وسفينة الحب تمشي في جو ريحتها الدنيا ألوان فيها اللي قطع ووصل وفيها اللي فتل حبل الولاد ووصل فيه ناس زي العسل جابوا الشفا ووصل وناس زي البصل تأذيك ريحتها انا مش هقول اه ولا اكشف سر متعبي ليش ما الناس يعيبوا فيا متعبة جرحوني لنداد وسابوا الجرح متعبي انا ما كانش عشمي يضيع الود معروفي على اللي كانوا من زمان عاملين حبايبنا جميلتي ياما كتير ولا بمشي معروفي ومن سلامة ضميري بقول حبايبنا معلش معلش عند الله معروف على العشرة ما بقوش وله ما بقوش حبايبنا انا قلت للقلب اطرب وادهم سيبه مدام المخبي ظهر وعرفت سكتهم والباقي بالعيب على رأي المثل سيبه ونكتروا في الكلام اسكت وسكتهم ونصفك الشر ابعد بالعجل سيبه ريح ضميرك ولا تتبعش ذكتهم عقل الراضي الشين لا بيحفظ جميل ولا وجه طول عمره عياب في حياته لا جاب ولا ودى نفسه الدنيئة ما تعرفش وفاء ولا ود وقلبه بالحقد على المخاليق متعبي اصبر يا شعب العراق المحنة بكرة تزول في وحدتك قوتك منها الإعادة تزول واحفظ تاريخ الوطن اوعى اثاره تزول انسى اللي فات وانتهى خلينا في الساعة وامشي في طريق العمل خطوات في الساعة ما هي دولة العدل باقية اليوم ساعة ودولة الظلم ساعة وفي دقيقة تزول اللغز أصبح يحير باختفاء صدام يا هل ترى مات بحسرة وانتهى صدام ولا خيانة تكون حصلت في جيش صدام لسان حاله انخرس صبح الأحبة عدا واللي زمان حرضوه دلوقتي هم عدا البقرة لما تقع سكاكينها تبقى عدة وإن كان كده أو كده راح وانتهى صدام يا حر بيع واشتري ولا تنكري مش عيب يا حر بيع واشتري ولا تنكري مش عيب اتكلم الحق وانجار الزمن مش عيب ما دام توفي ميزانك بالحلال مش عيب اربح قليل وبيع واكسب صدقه وعيش اربح قليل وبيع واكسب صدقه وعيش تحبك الناس وتخمسك في ملح وعيش وامشي في طريق السلامه والامانه وعيش والبس من الخشمة ده معارضك نظيف مش عيب يا مجامد الغرب يا مجامل الغرب اهلك بالجميل اولى يا مجامل الغرب اهلك بالجميل اولى يا ناكر الود حفظك للعهود اولى يا جاري عالشر مشيك في الصلاح اولى اللي عمل خير قالوا الناس يستاهلوا اللي عمل خير قالوا الناس يستاهلوا الشر مكروه وصحب الشر يستاهلوا من ينفع الناس حب الناس يستاهلوا واللي ما ينفعش اهله قلته اولى غضب الوالدين على الإنسان لم يكسب غضب الوالدين على الإنسان لم يكسب مدام خالفهم يعيش ندمان لم يكسب ولو تاجر في الذهب خسران لم يكسب ولو تاجر في الذهب خسران لم يكسب يفضل الشيطان وملازمه دائما وياه ولو عمل خير كان يفضل زميل وياه كلامنا كله معاني والحكم وياه اللي يخالف كلام الله لم يكسب
مع تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني وإلى اللقاء في شريط جديد